مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث العمل الفردي يعني قاعدة خاصة مع واحد كده والعمل الفردي جايز يكون مع تلميذ أو شاب في مدارس الأحد جايز يكون مع حالة معينة خاصة جايز يكون عمل فردي في الأسرة جايز يكون في الشغل في العمل في الدراسة جايز يكون مع واحد من الجيران مع واحد من الأصدقاء مع واحد من الأصحاب أهو عمل فردي والعمل الفردي له أهميته الكبيرة جدا جدا في الخدمة يكفي إن احنا نقول إن ربنا على الرغم من مشغولياته بالعالم كله كانت له أعمال فردية أعمال فردية يعني مثلا ربنا عمل عمل فردي مع آدم وحواء تقابل مع إبراهيم وعمل معاه عمل فردي ربنا ظهر لموسى وكلمه وظهر ليشوع وكلمه وظهر لأنبياء كثيرين وكلمهم نلاقي العمل الفردي ظاهر جدا في حياة السيد المسيح له المجد عمل عمل فردي مع نيقوديموس في زيارة ليلية وكلم نيقوديموس عمل عمل فردي مع زكة وراح قعد معاه في البيت وخلص نفسه هو واهل هذا البيت عمل عمل فردي مع المراه السامريه في قعده خاصه مع السامريه وكسب نفسيه هذه السامريه ونتيجه هذا بالنسبه لاخرين كانت له زيارات لمريم ومرثا عمل فردي برضه السيد المسيح بعد القيامة عمل فردي مع مريم المجدلية عمل فردي مع بطرس عمل فردي مع تلميذي عمواس السيد المسيح أيضا كان له عمل فردي مع شاول الطرسوسي بعد القيامة بمدة قابله في السكة وكلمه ودعاه وكسب نفسه طاقة روحية السيد المسيح كان له عمل فردي مع المرأة الخاطئة في بيت الفريسي وكسب نفسية هذه المرأة ومع المرأة الخاطئة التي ضبطت في ذات الفعل وكلمها شخصيا كان ليه عمل فردي مع المفلوج كان ليه أعمال فردية مع كثيرين لدرجة بيقول أنا واقف على الباب وأقرع من يفتح لي أدخل وأتعشى معه برضه ده عمل فردي مش بالنسبة للناس كلهم العمل الفردي ده أيضا كان مع الرسل المسيح كان ليه قعدة مع الرسل كلهم أو أحيانا مع بعض منهم على انفراد زي بطرس ويعقوب ويوحنا كان بيقابلهم على انفراد في بعض من الأوقات كان له عمل فردي بعد القيامة مع توما السيد المسيح كان ليه أعمال فردية مش كل الأمور عبارة عن عمل جماعي فقط مريض بيت حسدة اللي بقاله 38 سنة برضه المسيح عمل معاه عمل فردي قصة الخروف الضال والدرهم المفقود والابن الضال برضه نوع من أنواع العمل الفردي أن يترك التسعة وتسعين ويذهب يبحث عن هذا الضال ويقول واحد منها ليس منسيا امامكم حتى لو عصفور واحد من عشر عصافير ربنا من اهتمامه بالعمل الفردي مش بس بيقول ان هو اله الكون او اله رب القوات ده يقول انا اله ابراهيم واله اسحاق واله يعقوب برضو العمل الفردي بالنسبه لكل واحد من دول ربنا كان ليه عمل فردي مع الطفل موسى وكيف انقذه و... ورباه وسط اهتمامه بالكون كلهم يقول له يقول لعازر حبيبنا قد نام هلم بنا نوقظه طب يا رب انت فاضل لعازر ده لوحده اه اروح له ربنا مثلا يهتم بانه يكلم الطفل صموئيل و- ويحمله رساله يقولها لعلي الكاهن طب ايه يا رب حته العيل ده الصغير يقول برضه اكلمه ع- هو عيل لكن انا ساصنع منه شيئا هاما ربنا اهتم بموضوع فرد زي حقل نابوت اليزرعيلي وما خلاش الحكايه تمر او انها تبقى مجرد حاجه فرديه بسيطه يمررها ربنا افتقد يونان وهو في بطن الحوت وافتقد دانيال وهو في جب الاسود وافتقد الثلاثه فتيه وهم في اتون النار عمل فردي مع كل واحد من دول كان له ايضا عمل فردي مع الشخص المولود اعمى قبل المعجزه واثناء المعجزه وبعد ما طرد من المجمع وجده يسوع وقال له اتؤمن بابن الله وقاده الى الايمان عمل فردي رسله مشوا مشوا بالشكل ده تلاقي بولس الرسول كان له عمل فردي مع انسيموس عبد فليمون وارسل رساله خاصه به كان له عمل فردي مع السجان فيليبي كان له عمل مع ديونسيوس الاريوباغي في مدينه اثينا وفيما بعد ديونسيوس هذا صار اسقفا لاثينا في اعمال فرديه قام بها ربنا قام بها الرسل او احدهم اعمال فرديه والكتاب المقدس لا يشرح لنا فقط ايمان الجموع والشعوب زي ما يقول ايمان السامره ايمان افسس آه، ايمان انطاكيا لا مش بس كده ده يقعد مثلا يقول ايمان ليديا بائعه الارجوان دي حادثة يعني مهمة يذكرها الكتاب اه يذكرها ليه دي دي مش هينة اهي واحدة لكن ربنا بيدينا مثال عن اهتمامه بالعمل الفردي بالنسبة إلى كثيرين بل حتى إن المسيح في ميلاده وفي صلبه وفي قيامته اهتم بالعمل الفردي في ميلاده ثلاثة من المجوس كان عمل فردي بالنسبة لهم واقتادهم الله إلى الإيمان وفي صلبه عمل فردي مع اللص اليمين أدخله به إلى الفردوس وعمل فردي مع يوحنا والقديسة العذراء أعطى يوحنا بركة وجود العذراء في بيته وأعطى العذراء ابنا روحيا يعيش معها ويرعاها عمل فردي وهو حتى على الصليب وبعد القيامة قلت لكم أمثلة كثير ما دام الكتاب المقدس بيدينا فرصة عن كده ويدينا مثل لافتقاد الرب لبعض أعمال يا ريتنا نخش في العمل الفردي ونتكلم عن أهميته وكيف يكون الوعظ العام هو مكان للكلام للكل كلام للكل لكن الوعظ الذي يكلم جماهيرا كثيره مثلما نفعل الان لا يعرف ما تاثير الكلام على كل واحد منهم ما يعرفش كل واحد من دول هينفذ ولا مش هينفذ اتاثر ولا ما اتاثرش وافق ولا ما وافقش هيعمل بالكلام ولا مش هيعمل بيه عنده مشاكل خاصة ولا ما عندوش لكن في العمل الفردي توجد ناحية عملية بحتة عملية بحتة يدخل الإنسان مع نفس يعرف مشكلة النفس وحل مشاكلها في ناحية عملية صرف ولذلك يكون العمل الفردي اكثر فاعليه بالنسبه للنفس البشريه الكنيسه اوجدت لينا اباء الاعتراف كعمل فردي ساعات اباء الاعتراف بيبقوا مشغولين جدا جدا جدا جدا ومش قادرين يكفوا ونجد بعض حالات معينه تحتاج الى عنايه خاصه من الخدام عناية خاصة من الخدام وممكن الموضوع بعد ما يدرس ويتوضب يحول إلى الأب الكاهن أولادك اللي أنت بتدرسهم ما تعرفش إيه مشاكلهم في البيت وما تعرفش إيه مشاكلهم في المدرسة وما تعرفش إيه مشاكلهم مع أصحابهم لكن في القعدة الخاصة ممكن يتكشف الإنسان هذه المشاكل ويعمل على حلها في عمل فردي عام زي القعاد مع كل واحد ويشوف حكايته ايه وفي اعمال فرديه لها طابع خاص احنا جربنا في الخدمه بعض اشخاص يتخصصون في هذه الاعمال الفرديه بالذات يعني مثلا تلاقوا خادم او خادمه متخصص في زياره المرضى واحد عيان يروح والعيان ده عايز واحد يقعد جنبه ويكلمه كلمتين وقلبه مستعد جدا لان دايما العيان بيطلب رحمه ربنا ما دام يطلب رحمة ربنا عايز يكون علاقة لذلك زيارات المرضى والقعاد معاهم والدردشة كده لغاية لما نحولها إلى موضوع روحي ونروح داخلين جوه لها فائدة كبيرة جدا كذلك القعدة الفردية مع نوعية أخرى زي الناس الحزانة اللي فقدوا عزيز عليهم ويحتاجوا القعدة وممكن القعدة دي تجيب نتيجة جدا جدا أو القعدة الفردية مع إنسان له مشكلة أو القعدات الفردية مع الحالات حالات سقوط الفتيات مثلا بس دي عايزة خادمات يعني يقعدوا معاها يكونوا ناضجين وحالات الارتداد عايزة قعده واحد عنده مشكلة مالية مش عارف يخرج منها يخش الكنيسة يلاقيهم بيتكلموا على الخمس خبزات والسمكتين ده عنده مشكلة حاجة تاني هو ماله بالخمس خبزات عنده مشكلة شغلاه عايز واحد يقعد معاه كتير قوي تلاقي واحد يقول أنا مش لاقي حد يسمعني مش لاقي حد أفرغ له اللي جوايا انتوا فكركم الخدمة الناجحة هي فم يتكلم على طول لا دي أحيانا تكون الخدمة الناجحة أذن تستمع على طول وهي ساكتة ويبقى الإنسان فرحان جدا جدا لأن لاقي ودان تسمعه لقوا ده انت تسمعه وبعد ما يفرغ اللي عنده يبقى خلاص مبسوط زي دمل واتعصر وطلعت المدة اللي فيه وبقى الإنسان مبسوط أصحاب الدمام الكثيرون ويحتاجوا الواحد يصفي المدة اللي جواهم يحتاجوا الواحد إيه يصفي المدة اللي جواهم وينظفها ويقفلها على نظافة ده العمل الفردي واحدة متخاصمة مع جوزها أو جوزها متخاصم معاها تيجي اجتماع الشابات في الكنيسة أو اجتماع السيدات تلاقي مثلا كلمة كويسة جدا عن تربية الأولاد مشكلتها مش تربية الأولاد مشكلتها الزوج المناكف اللي يصبحها بكلمة ويعشيها بكلمة وعايزة واحدة تقعد معاها بس ده لو خادمة كده ناصحة وفاهمة و... وتبص تلاقي في ملامحها كده يقول لها تعالي يا أختي أنت تعبانة من إيه؟ يقول لها الحمد لله أما أقول لك العمل الفردي في حالات معينة زي اللي قلناها واضحة تماما ومعروفة وفي حالات الواحد يتكشفها أثناء الجلسة والقعدة العمل الفردي أيضا يتميز بالتركيز والتخصص يتميز بالتركيز والتخصص غير الكلام العام ده كلام مركز ومخصص في مسألة معينة والعمل الفردي يتميز بالتواضع وله مكافأة التواضع لأنه غالبا بيتعمل في الخفاء وما فيهوش المظهرية الكبيرة بتاعة القعاد مع فصل كبير أو اجتماع وعظ كبير أو كنيسة أو غيره ده عمل في الخفاء كده محدش حسس بيه ومش باين ده بالعكس يعني تشوفوا مثلا مسألة المسيح مع المرأة السامرية لما جم التلاميذ استغربوا ازاي قاعد مع واحده ست بيكلمها كده بس اتكسفوا يقولوا له يعني يبقى عامل مع عمل فرق واللي خلاص نفسها ودول مستغربين وبيقولوا ايه ده هو قاعد معاها ازاي وخصوصا امراه لها سمعه فالعمل الخ... ال- الفردي له مكافأته لأنه بيعمل في الخفاء ومحدش حاسس بيه المع... العمل الفردي يدل على اهتمام خاص اهتمام خاص يعني بيشعر الشخص اللي تقعد معاه انك مهتم به اهتمام خاص وكثير جدا من الناس جياع وعطاش الى هذا الاهتمام الخاص عايزين واحد يلاقي وقت يقعد معاه ويبقى فرحان الانسان لانه وجد اهتمام خاص بالقعده دي واذا كان ال- الخادم هو الذي يسعى الى هذه القعده تكون اكتر او لو جات له القعده دي لوحدها برضه اهو اهتمام خاص ليه قيمته وليه تاثيره في العظه الناس بتيجي لحد عندك في فصل مدارس الأحد الناس بيجوا لحد عندك لكن في الافتقاد وفي القعدة الخاصة أنت اللي بتروح لحد عندهم فبيشعروا بنوع من الحب موجود ونوع من الاهتمام موجود في العمل الفردي يظهر أيضا الاهتمام بالنفس الواحدة وقيمة النفس الواحدة عند الخادم مش قيمة الفصل ككل قيمة النفس الواحدة عند الخادم كل نفس لها قيمتها ساعات إنسان تقعد معاه قعدة فردية تبقى بتمت... بتنتشله من النار قبل ما يتحرق ويضيع ويمكن لولا القعدة بتاعتك معاه كان انتهى كان انتهى صدقوني بعض من الفتيات اللي ضاعوا وانتهوا خالص وارتبطوا ارتباطات دائمة تضيعهم كانوا بيحضروا الاجتماع لآخر أسبوع ومش باينين مش باينين ولو كان حد لحقهم وانتشلهم وقعد معاهم ما كانوش انتهوا النهاية اللي وصلوا إليه العمل الفردي يعطي خبرة روحية وخبرة عملية في مشاكل الناس وفي حياة الناس انت بتيجي الكنيسة تلاقي آلاف موجودة كل واحد قاعد في الكنيسة كده تقول يا سلام على القديسين يا سلام وما تعرفش كل واحد من جوه ده حكايته ايه جايز لو قعدت معاه يلاقي تفاصيل في حياة هذا القديس عايزة شغل عايزة محرات يحرت كده بتلاقي فيه أشواك في حياته مش باينة ومشاكل في حياته مش باينة زي إنسان تبص كده تلاقي صحته آخر تمام تدخله جوه كشف الأشعة يبان لك اللي جواه إيه وجايز يقولوا له عندك المرض الفلاني يقول ياه أنا مش واخد بالي ولا حاسس له كويس اللي حسيت دلوقتي لأن بدأ عمل فرد معاه اوعى يغرك المظاهر العمل الفردي له قيمته العمل الفردي ليه قيمته ده ساعات الطفل المشاكس في الفصل ان حصل ان عمل فردي اتعمل معاه ربما يتحول الى شخص اخر ربما بشقاوته عايز يلفت الانظار اليه فلما يلاقي الانظار خلاص وصلت يبطل شقاوه أو يكون عنده طاقة زايدة لو استخدمتها يبطل شقاوة أو يكون عنده مشكلة في البيت إن حلتها له يبطل شقاوة أو يكون في خصومة بينه وبين بعض الأولاد إن حلتها بطل شقاوة لكن إحنا ساعات العمل الفردي ولد أخرج بره هو ده العمل الفردي ده عمل فردي بالضاد إنك بتفرض سلطانك عليه في أعمال فردية كتيرة بتحل مشاكل بتحل إيه مشاكل العمل الفردي أيضا لازم ليه صفات معينة تتميز بيه علشان يكون عمل ناجح صفات معينة تتميز بيه عشان يكون عمل ناجح العمل الفردي ينبغي أن يتصف بالاتضاع وبالحب يعني افرض انك انت قعدت مع شاب قعدة خاصة عشان تكسبه لو كلمته من فوق هتخسره ولو كلمته كخاطي بتوبخه هتخسره عايزه نوع من الحب ونوع من الاتضاع هحكي لكم قصة حب واتضاع وردت في بستان الرهبان القديس الأنبئي سيزيروس قس القلال العظيم اللي كان تحت منه حوالي 3000 راهب بيراهم فمرة من المرات فات على قلاية أخ فوجد, فوجد الشياطين من بره قاعدين يرقصوا ويغنوا فقال لابد ان داخل هذه القلايه انسان في اتون من نار فدخل جوه و... وقعد مع الراهب لو واحد قعد يقول ايه ما هو ده مسؤول ورئيس الجزء ده يقول له تعالى يا ابني الشياطين اللي بتغني وتلعب ده تاريخ حلقيم جيم ما قالوش كده قعد معاها القديس إزيزيروس وقال له اسمع يا أخ يا ريتك تصلي لي اليومين دول عشان أنا عندي مشاكل ومتاعب ومحتاج لصلاة قال له يا أبي أنت سراج البرية و... وعمودها تطلب من واحد خاطر زي قال له بس معلش عشان خاطري صلي لي ال- الأسبوع ده توعدني قال له وعدك وقف الشاب يصلي وقال لنفسه بقى انا اصلي من اجل القديسين وانا اللي كده وقال يا رب ده انا انت عارف حالتي ده انا كذا وكذا وكذا وكذا اصلي من اجل القديس الانبا ازيزيروس مش معقول ويضرب مطانيا ويصحى لنفسه وبعد ما صلى من اجل القديس قال اصلي من اجل نفسي انا راخر وصلى فتاني يوم فات القديس عليه لقى الشياطين حوالين ال- قليته ومغمومين ومتضايقين ومكشرين فعرف ان الاخ نجح في عمل الصلاه فدخل له وقال له يا اخي انا استرحت كثيرا لصلاتك يا ريت زودت بدل ما تصلي واحده خليها صلاتين ثلاثه اربعه كده زودت شويه لان انا مستريح ليك وتالت يوم رجع لقى الشياطين غالبيته مشيوا والباقيين في ثورة وقالوا له تلات تلاف راهب تركنهولك تركنهم ليك ما قربناش عليهم أم هذا الأخ الفردان اللي معانا تخليه يحرقنا الليل والنهار وقعدوا يزعقوه فدخل جوه وعز الأخ لأن صلاته نجحت وبدأ يق- يق- يقوده للتوبة لغاية لما انتهت حياة هذا الراهب بالتوبة الحقيقية بكل حب وبكل اتضاع لكن أنا قابل واحد في قاعدة فرد ويقول له أصل أنا عملت كذا أقول له عملت كذا ربنا يرحمنا أنا ما كنت أنا ابتديت أعرف دلوقتي إيه الغضب اللي على الكنيسة في أيامنا جاي منين صعب الحكاية ما تجيش الأمور بالشكل ده باتضاع بهدوء بحب زي ما الكتاب بيقول اذكروا المقيدين كأنكم مقيدون أيضا مثلهم واذكروا المذلين كأنكم أنتم أيضا في الجسد كمان القعدة الفردية إذا كانت خاصة بخطية برضو أو بعادة تحتاج إلى تدرج يعني لو تقعد مع واحد وتديله المقاييس اللي وصل إليها القديسين بعد عشرات من السنوات في جهاد وتبتدي بيها ده حرام ما يقدرش ده بولس قال سقيتكم لبنا لا طعاما لأنكم لا تحتملون زي طفل بيدوله لبن ما يقدرش يدوله لحمة لألا يتعب سقيتكم لبنا لا طعاما لأنكم تحتملوش والرسل قالوا لا نثقل على الداخلين حديثا في الايمان من الامم يكفيهم الامتناع عن المخنوق والدم والزنا يعني اتدرجوا معاهم شويه بشويه ففي العمل الفردي في التداريب الروحيه في الانقاذ من الخطيه في بعض الفضائل تحتاج المساله الى نوع من التدرج كذلك العمل الفردي يكلم الواحد فيه كل انسان بما يناسبه يعني زي ما قال بولس كنت مع اليوناني كيوناني لكي اربح اليوناني ومع ال- الذين بلا ناموس كاني بلا ناموس لاربح الذين بلا ناموس الى اخره كل واحد يكلم الواحد بما يناسبه يعني مش عندك كلمتين عايز تقولهم وبس لا كذلك العمل فرد ان قعدت مع واحد ما تخشش فيه كده على طول في الجنب معاك انجيل طب هات نقرا عظه هو ايه ده واحنا في في رسميات ده الواحد ممكن يدخل الكلام ده طبيعي بدون ما حد يحس بلا باقه بشطاره تخش في اي موضوع وتقدر تمشي الموضوع لغايه لما توصل للي انت عايزه زمان وانا صغير زرت الاديره واعجبني جدا انهم يقروا البستان اثناء الاكل يقروا البستان اثناء ما بي- بيعملوا الخبز يقروه اثناء المجمع فانبسطت من الحكايه دي فنوبه كنا موجودين في البيت وبعدين فات علينا احد الاباء الكهنه كان من زملاء آه، ابونا بطرس جيد في الإكليريكية وقعدنا على الاكل وانا قلت جبت كت- بستان وقعدت اقرا فالقسيس جن قال لي يا اخويا ده اللي بتعمل له سيبك سيبك من الشغل ده اركن الكتاب ده قلت يا رب هم الاسس دول يعني آه، مش مبنيين على اسس ولا ايه واستغربت ان هو ايه عمل معايا العمله دي وكسفني وبطلت الكتاب وسكت وظننت ب- بتفكيري السيء ان ده انسان يعني آه، ربما يكون ما وصلش لهذا المستوى وبعدين في يوميها واحنا قاعدين لقيت ابونا ده قعد يدور القعده على الاكل بطريقه لطيفه وكانت قعده روحيه من اجمل ما يكون لا احنا محصورين في قراءه محدده ولا هم قاعدين صامتين ومش قادرين يفتحوا بقهم ولكن الكلام كله كلام روحي كلام روحي من اوله لاخره وقاعده من اجمل ما يكون وعرفت ان انا اخطيت في حق هذا الاب وانه اب روحاني وكويس ومحبش يخلي الحكايه رسميه خالص ولا يخليها كلهم ساكتين وبيسمعوا وانما الكلام يتاخد ويتداول بحكمه عجيبه جدا واعجبتني حكمه الرجل وروحانيه الرجل واخذت من طريقته درسا واخذت من طريقته درسا ما تفتكروش كل الدروس اللي بياخدها الواحد في حياته بتيجي بالهي في دروس بياخدها بالكسوف وبالتعب و... وبالمواقف اللي زي دي يعني الإنسان في القعدة الفردية برضو يكون فيها شيء من الحكمة علشان يقدر يوصل والكتاب بيقول رابح النفوس حكيم ممكن تكسب الناس في الحاجات الفردية بالحب عارف لو ال- الأشخاص يحبوك يكونوا مستعدين يسمعوا كل كلمة من مخك كل كلمة تقولها يحبوك يعني الخادم المحبوب لو قعد مع أي إنسان يوصل لقلبه ويتفتح قلبه بسهولة وإحنا عيال صغيرين سمعنا قصة الراجل الزمار عارفينها؟ كان راجل زمار ويخش أول قرية يزمر فالعيال ينبسطوا يجوا حواليه يقعد يزمر زمر لغاية لما خد كل عيال القرية وخرج بيهم بيحبوه يضرب على الزمارة يلم عيال الحارة كله يروح واخدته مبسوطين منه ما دام يحب واحد يمشي وراه مش معناها ان انا اقول لك تروح تزمر لا لكن يعني ال- لما الناس يحبوك هيمشي وراك وزي ما تقول هيطوعوا فتقدر تكسب الناس بالحب والاتضاع تبقى القعدة لطيفة جدا لأن في ناس منفرين في القعدات الفردية منفرين يعني يقعد مع الواحد يبقى اللي قاعد معاه يقول يا رب القعدة دي تخلص يا رب يخلص بسرعة والكلام تقيل وصعب وكأنه سهام كأنه إيه؟ سهام زي مثلا أصحاب أيوب لما قعدوا معاه قال لهم معزون متعبون كلكم حقرتوني وتعبتوني ما كانتش قاعدة كويسة قولوا له آه، التجربة دي لازم وراها خطية خطية ده ربنا قال عليه كامل ومستقيم ودول انقر انقر انقر فانت في القعده الفرديه خليك لطيف ومحب ومتضع وقدر ظروف الناس كلها الناس عايزين حد يهتم بيهم يعني مثلا آه، واحد يقابلك نوبه وتقول له غبت ليه يا فلان على الاجتماع يقول لك صدقني انا غصب عني انا كنت جاي لكن ناس كده لفقوا لي تهمه وعملوا لي مشكله و... ربنا يستر يقول له ان شاء الله ربنا يكون معاك وتمر عليه بعد ثلاث ايام تقول له ازيك يا فلان وما تجيبلوش سيره ما تطمئنش عليه ما تقولوش ايه حكايه المشكله اللي كلمتني عليها اتحلت ولا ما اتحلتش جرى فيها ايه يشعر انك مش مهتم قال لك انه وقع في مشكله ومر كم يوم وما حكيتلوش ما قلتلوش ايه المشكله الانسان المهتم تلاقي مش بس يهتم بالشخص يهتم بالشخص وكل اللي حواليه يعني واحد يجي لك ويقول لك يا استاذ او يا مس صلوا من اجل اخويا عنده بكره امتحان شافه مهم جدا يا ريت تصلوا له حاضر ربنا يكون معاه وبعدين تقابله بعد ثلاث ايام ولا تقول له اخوك عمل ايه في الامتحان ولا امتحان شافه مر ازاي وكانه لم يقل شيئا يقول لك الاستاذ ده مش مهتم والمس دي مش مهتمه طب ما انا قلت له لكن لو انت قابلته اخوك عمل ايه قول لي مر الامتحان كويس نجح مبروك عاد وتبقى يشعر بانك انت واخد بالك الناس عايزين اهتمام لكن يلاقوك مش مهتم يركبهم الهم ممكن انك انت في العمل الفردي تؤثر على الناس بالقدوة الصالحة تؤثر على الناس بالقدوة الصالحة القدوة في كلامك القدوة في ملامحك القدوة في ألفاظك في اختيار الحاجات دي كلها تكون إنسان آه، تؤثر في الناس كمان إياك في العمل الفردي إنك تهدف إنك تكون مجموعة تبقى خاضعة ليك أو تضم تضم اللي قصادك لمبادئك ياما في ناس اهتمامهم له غرض اهتمامهم له غرض أو تخلي اللي قصادك يمشي في السكة اللي أنت ماشي فيها المهم إنك لا تضم الشخص إليك إنما تضمه إلى السيد المسيح ده اللي مفروض في العمل الفردي لا تريد ان يكون صوره منك انما يكون صوره لله ومثاله هل انت مارست العمل الفردي مع تلميذ ليك في مدارس الاحد هل مارست العمل الفردي مع صديق ليك في الكليه صديق ليك في العمل هل مارست العمل الفردي مع جار ليك من جيرانك حد من اصحابك قريب من قرايبك هل مارست هذا العمل الفردي داخل اسرتك وبيتك مع اخ اصغر منك مع حد من قرايبك ايا كان هل ليك خبرة في المواضيع دي دخلت فيها ولا ما حصل شيء صدقوني العمل الفردي له لذة كبيرة لو سلك فيه الخادم هل في مجموعات متخصصة عندكم في مدارس الأحد تعمل لحل مشكلات معينة أو تتخصص من تتخصص من أجل حالات حالات معينه كده ولو تقسموها على بعض هل تشعرون الناس باهتمامكم بقيمه كل نفس في نظركم في قلبكم في فكركم هل ليكم الذاكرة التي تتتبع مشاكل الناس وتمشي وراها وتشوف توصل لحد فين اوعوا تفتكروا العمل الفردي مجرد رسميات لا ده قلب وروح واهتمام قلب وروح وإكمال ننتهي من كلمتنا عن العمل الفردي